وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فقد وقفنا مع متن العقيدة الطحاوية عند قول المصنف رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان هذه المسألة بنقول عنها إنها من توابع المعتقد لأن أصل المعتقد يقوم على أصول الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومسألة حب الصالحين أو حب المؤمنين ليست من مسائل الاعتقاد وإنما هي من مسائل العمل عمل القلب فهي من مسائل الولاء والبراء فالمؤمن بطبيعته يحب المؤمنين خاصة السابقين المقربين منهم ويبغض الكافرين والمشركين والمنافقين يوالي هؤلاء ويعادي أولئك لأنه يحب الله ويحب لله ويحب في الله يحب الله هذا هو المحبوب الأعظم الذي يحبه أصل الإيمان وأصله وأصل العبادة وأصل كل عمل ثم يحب لله يعني يحب من أمر الله بحبهم من أمرنا الله بحبهم لأن الله أمرنا وأرشدنا ويحب في الله يعني يحب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وقضية الحب هذه قضية عمل أم قضية اعتقاد أصلها قضية عمل لكن هذه المسألة ونظائرها وضعت في كتب الاعتقاد لما ظهرت الفرق التي تتبنى الطعن في هؤلاء الفرق المنحرفة من الخوارج والروافض والنواصب الذين يتبنون الطعن إما في هؤلاء جميعا وإما في بعضهم ومنهج هؤلاء الطاعنين أنهم إما يطعنون في الجميع فيسقطون يسقطون الدين من أصله وأساسه وإما يطعنون في البعض ويفرطون ويغالون في البعض الآخر لأجل هذا المصنف قال لنا ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم قد يقرأها البعض لا نفرط التفريط ضد الحب هو يقول لا نفرط يعني لا نغلو في هذا الحب لا نرفعهم فوق أقدارهم لا نغلو فيهم غلوا يجعلنا نرفعهم فوق أقدارهم لأنهم في الذروة العلوى في الذرية في الذروة العليا هم سنام أو ذروة سنام العابدين العاملين وهم خير أصحاب نبي على الإطلاق يعني لا يعلم في النبيين مثل محمد ولا يعلم في أصحاب النبيين مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد تميز هؤلاء الصحابة بما تميز به نبيهم صلى الله عليه وسلم فأظهر الله الدين على أيديهم لا نعرف فئة مؤمنة أظهر الله دينه على أيديهم كما أظهره منذ من لدن آدم وإلى قيام الساعة كما أظهره على أيدي هؤلاء أظهر الله دينه أعز الله دينه أذل الله الكفر والشرك والنفاق بهؤلاء العجب العجاب أن تجد من يطعن على هؤلاء ويتهمهم بالنفاق مع أنهم كما قلنا سادوا الدنيا فتحوا الأرض مشارقها ومغاربها حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتحوها بالإسلام فتحوها بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما فتحت مصر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما دخل أهل مصر في الإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان هؤلاء منافقون مرتدون لدخلت مصر في الردة وما كان هناك إسلام من أصله وهذا منهج يعني في غاية الفساد لا يحتاج الإنسان لكي يرده لأن هؤلاء يحيلون الباطل حقا يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ده منهجهم ويخترعون الوقيعة بين الأفاضل الكرام لكي يحكموا عليهم جميعا في النهاية بأسوأ الأحكام لكن كل مؤمن والحمد لله المؤمنون هم الكثرة الكاثرة في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه الأمة تضعف الأمة تفرط لكن لا يزول منها الإيمان لا ترتفع تلك الفئة المؤمنة الطائفة المؤمنة التي تسير دائما أبدا مع الحق ويسير معها الحق حتى يلقوا الله عز وجل حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم فيقتل المسيح الكذاب ده منهج باقي في هذه الأمة يعني هذا الظهور باقي في هذه الأمة ونحن نعيش ظهور منهج لا نعيش ظهور عز وقوة لأننا تفرقنا واختلفنا وتشعبنا وصار بأسنا بيننا شديد لكن نعيش ظهور المنهج نعيش ظهور المنهج بمعنى ان منهجنا هذا اللي هو القرآن والسنة هو المنهج الغالب على كل المناهج المعروضة والمطروحة منهج يتحدى لا نعرف كتابا على وجه الأرض يتحدى إلا القرآن فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله التحدي ده من من حين قرأ النبي محمد هذه الآية ونحن نقرأها إلى اليوم ولم نرى أحدا جاء بصورة من مثله وكل من حاول ذلك أضحك الناس عليه ده تحدي قائم تحدي قائم نراه نرى شواهده كثيرة في القرآن فده إعجاز منهج إيه بالأمس بعض الناس سمعوا في التلفزيون مثلا إن أخت مرات توني بلير أعلنت إسلام رئيس وزراء إنجلترا السابق أخت زوجته أعلنت إسلام ما الذي يدعو هؤلاء الناس لهذا ما عندناش أي ميزة من المزايا التي تدعو الناس ليأتون إلينا بل كل ما عندنا يكاد يكون عيوب يرون منا التفرق يرون منا الاختلاف يرون منا الضعف يرون منا الهزيمة يرون منا التخاذل ير... نحن نحن أعلم بعيوب الأمة وبحال الأمة الآن ومع هذا تجد من يأتي ليقتنع ليعتنق هذا الدين ده منهج ده ظهور منهج الصحابة عرفوا ظهور المنهج وظهور الأمة معا يعني احنا بن... احنا عندنا ظهور منهج مش بتاعنا مش احنا اللي بنظهره بل احنا نخذله لكنه يظهر بايه بحفظ الله لانه الحق لكن هم س... آذروه نصروه فانتصروا به فسادوا ولهذا تهاوت على أيديهم في أربعة عشر سنة وده إعجاز تاريخي حضاري عسكري وهم أصلا طالعين من جزيرة العرب بسطاء كانوا يقولون هؤلاء الحفاة العراة جايين يحاربونا ده حفاة وعراة تهاوت على أيديهم إمبراطورية الفرس في المشرق وإمبراطورية الروم في المغرب ولم يبق إلا عز لأمة واحدة هي أمة الإسلام الكلام ده في كام سنة؟ في 14 سنة لو قارنت هذا مثلا بأعظم قوة في الأرض الآن أمريكا بقالها قرابة كام سنة في أفغانستان عمالة تعاني وتصرخ مع أنها بت- بتحارب بتحارب يعني ناس برضه حر- عراية إيه؟ ما عندهم شيء من الإمكانات ودي أعظم قوة بما عندها من عسكرية لا نستطيع أن نصفها هذا الفارق لأن المسلمين ما كانوش بيحاربوا يا أخوانا المسلمون كانوا يفتحون القلوب ولهذا لما دخلوا مصر دخل أهل مصر في دين الله فلو خرج المسلمون من مصر بقيت مصر مسلمة لأن أهلها اختاروا الإسلام وارتضوا الإسلام ده كان منهج الصحابة عشان كده الرسول أشار إلى هذا المنهج لما قال إيه خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون أقصاها 200 سنة من قرن الجيل احنا بنطلق القرن على 100 سنة الآن لكن ده اصطلاح عرفي حادث لكن لما قلت ثلاث قرون ثلاث أجيال ممكن يكونوا في حوالي 200 سنة 200 وشوية جيل الصحابة تابعين أتباع التابعين لو قلنا 300 سنة ده كان عز الأمة كان عز الدين كان الخليفة هارون الرشيد ينظر للصحا- للسحابة فيقول شرقي أو غربي يعني في أي مكان من الأرض تمطرين سيأتيني من نتاج هذا المطر خراج خراج يعني إيه؟ يعني زكاة يعني عشر يؤخذ من غير المسلمين حتى لو وقعت لو وقع المطر في أرض هم عليها لأنه قد سيطر بهذا الدين بهذا العز على مشارق الأرض ومغاربها فحينما نجد من يطعن في هؤلاء نقول طب ويشكر في من أو يمدح من ولهذا الطعن في الصحابة أصله وأساسه طعن في الدين لأنه بدون الصحابة لا علاقة لنا بالدين أنا قلت إحنا أهل مصر علاقتنا إيه بالدين من الذي جاءنا به بفضل هؤلاء الصحابة فتحوا قلوبنا بفضل الله طبعا كله بتأييد الله لهم وبنصر الله لهم فتحوا قلوب وورثنا هذا الدين كبيرا عن كبر لا نفرط فيه ما قلناش خلاص ده الكلام ده بقى له 1400 سنة والمسألة انتهت نرجع تاني لأصولنا لا يعني هذا من غلبة هذا المنهج وظهور هذا المنهج أنه يبقى حتى مع الضعف وقليلا جدا من تجد من يبيع دينه من المسلمين وتجد دائما الذي يبيع دينه من الإسلام صاحب مرض وصاحب هوى ولا خير للمسلمين فيه يعني إنسان لا خير فيه في حين أنك تجد من يدخل في هذا الدين أهل نظر وفكر وتأمل ومكانة فكرية وعقلية و- هذا واضح ولهذا ينتشر الآن في أوروبا في أمريكا أرجع تاني لقضية الصحابة حتى لا يلبس علينا ولا يروج علينا أحد من الناس ليجعل ديننا الطعن في هؤلاء نحن نحب هؤلاء الناس من, ها من هم الصحابة الآيات التي كنا نسمعها في سورة التوبة آيات بتتكلم عن المؤمنين ووصفتهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وصفتهم بأفضل الصفات في العبودية أنهم عابدون سائحون راكعون ساجدون وصفتهم بأنهم جاهدوا بأنفسهم وأموالهم لأن الله اشترى منهم فهم باعوا طب لما نزل القرآن الكريم وهو بينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم محمد بيتلوه من هم هؤلاء المؤمنون أصحابه لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فصدقه هؤلاء وتابعوه وبايعوه ونصروا فكل آية في القرآن تمدح أهل الإيمان فهي فيهم وتتبع بقى الآيات من أول الفاتحة إلى الناس كل آية فيها مدح لأهل الإيمان نزلت على هؤلاء إن كان لنا نصيب من هذه الآية فبتشبهنا بهم وسيرنا على طريقتهم عشان نخش في فضيلة الآية إن أنا أبقى مؤمن إن أنا أبقى عابد إن أنا أبقى مطيع لله لازم أكون كهؤلاء ولهذا كما قلت شهدوا العزة والظهور علما وعملا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن مستقبل الزمان قال يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فئام من الناس يعني جماعة كبيرة من الناس يقال لهم هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم أحد ممن صحب أصحاب رسول الله ما عادش حد من الصحابة طب فيكم حد من اللي صحب الصحابة فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم أحد من أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم قال فيفتح لهم انتهى الحديث ده متن الحديث في البخاري ومسلم وانتهت فتوح الإسلام ما عادش حد من المسلمين بيقول أنا فتحت بلد كذا ولا عملت كذا ولا شوفوا عز الصحابة وشوفوا انطباق النص عليهم وعلى تابعيهم بإحسان انتهى الحديث عن الفتوح وتوقفت فعلا الفتوح بعد ذلك وصار الإسلام يغزى في عقر داره بعد القرون الثلاث وأصبح أصبحت حصون الإسلام تتساقط وتتهاوى بعد القرون الثلاث فاللي يجي عايز يطعن في هؤلاء وهو من غيرهم نقول له استحي من أنت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض لقد مدحهم الله في كتابه والآيات في ذلك ما بين صريح وضمني يعني الآيات التي أقول هي نزلت في المؤمنين قد يقول قائل هذا عموم الإيمان دول مش مؤمنين يا عم دي في المؤمنين ودول مش من المؤمنين أقول طب الآيات اللي نزلت فيهم بالاسم تقول فيها إيه بالاسم يا أخي وبالوصف تقول فيها إيه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم مين المهاجرين والأنصار ما تستحي اقرأ القرآن واستحي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تاني يا رب قال والذين اتبعوهم بإحسان اللي هيمشوا على طريقتهم ويحسنوا في متابعتهم لهم ايه يا رب رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار اظن ما حدش يفتح بقه بعد كده اللي هيفتح بقه هيكذب القران يا اخوان ربنا سماهم مهاجرين وانصار هم كانوا مهاجرين وانصار المهاجرين هم مين يا اخوانا الذين امنوا به في مكه وصبروا على الأذى ثلاثة عشر سنة وهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة ثم هاجروا معه إلى المدينة وكل من هاجر بعد هؤلاء إلى المدينة إلى زمن فتح مكة ثبتت له الهجرة يعني حتى لو هاجر سنة أربعة هجرية خمسة هجرية ستة هجرية والبعض قال إلى صلح الحديبية اللي هو كان في آخر ستة هجرية كل دول مهاجرون وتصور يعني ايه مهاجر يا اخي ده راجل ساب ساب بلده ساب بلده ليه لانهم بيعبدوا الاصنام والاوثان طب ايه اللي خلاه سابها ما كان نفسه يقعد ويصلي ويصوم ويدعوهم الى الله هم طردوه ما طقوهش عذبوه فاضطر انه ايه انه يخرج طب بالله عليك ده بقى الدنيا كلها لاجل دين وعايز تتهمه في دينه انت عايز النهارده توهمني انه متهم في دينه ده هو باع الدنيا باسرها عشان دينه ادي معنى انه هاجر والرسول بعد كده قفل باب الهجرة في حياته وقال لا هجرة بعد الفتح فحازها هؤلاء مش معنى كده ان مفيش هجرة بعد كده لا هجرة الهجرة التي نقصدها بالمهاجرين الاولين انقطعت بفتح مكة والآية في سورة الحشر في غاية الصراحة لما تحدث ربنا عن الفيء وتقسيم الفيء اللي أخذ من بني النضير وده عز الإسلام وذل لليهود طب من أحق الناس بالفيء يا رب قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ده ربك اللي بيقول أهو ده نص آية يا أخوان مين ياخد الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا أخرجوا غصب عنهم هم لو لقوا الناس ترحب بإيمانهم كانوا إيه اللي يخرجهم ده جهاد وهجرة أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله إيه اللي دفعهم للهجرة أنهم طمعانين في فضل الله طمعانين في رضوان الله في الجنة يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإيه تاني يا رب وينصرون الله ورسوله معقول الكلام ده يا رب أولئك هم الصادقون اوعى حد يشكك فيهم ده نص القرآن يا اخوان اللي بنقرأه النهاردة اقرأ اقرأ الآية من سورة الحشر للفقراء المهاجرين في مدح أكتر من كده الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ما كانوش بيمثلهم ما كانوش بيخدعوا حد عشان تيجي انت النهارده بسلامتك تزين لي انهم كانوا كانوا خداعين وكانوا ضحكوا على الله وضحكوا على الرسول انت عايز توص... انت عايز توصلني النتيجه التافهه دي رب يقول اولئك هم الصادقون طب والجماعه اللي راحوا لهم بلدهم اللي هم الانصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم والله جل لا يتكرر احنا لو هاجرنا من بلد لبلد الناس ما بتطقناش حتى في بلدنا بيحصل ما يحدث بين الناس من إيه؟ اشكاليات طبعا الا من رحم الله الا من رحم الله انما دول شوفوا عملوا فيه استقبلوهم ازاي هم اصحاب الدار اصحاب المدينه والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا كان ساعات الرسول يعطي المهاجرين وما يعطيش الأنصار يقول للأنصار أنتم أصحاب الأرض الأرض أرضكم والبساتين بساتينكم ودول ضيوف عليكم فمين أولى أن أنا أعطيه المهاجرين دول طب ما احنا يا رب يا رسول الله يا رب واسعينهم في بيوتنا ومستقبلينهم ونأكلهم ونشربهم وما ضقناش بيهم بس أنا عايز أخصهم بمالي وأبتحهم غير حكاية الضيافة دي فكانوا يعملوا ايه يقولوا اديهم يا رسول الله احنا مش اديهم هم ما احنا مش عايزين واحنا برضه هنصرف عليهم ونعطيهم وننفق عليهم ولهذا قال ويؤثرون على أنفسهم يعني تاخد أنت ولا أدي زميلك لا أدي زميلي ولو كان بهم خصاصة يعني محتاج جدا للمال ده عنده فقر وحاجة للمال ده قال لا ادي لأخويا ربنا قال عنهم ايه أولئك هم المفلحون أظن ما ربك يقول أولئك هم الصادقون ويقول أولئك هم المفلحون ما حدش يفتح بقه حدش يجي يوهمني ان الناس دي منافقين الناس دول كفرة الناس دول ارتدوا مين قال الكلام ده يبقى ربك غلطان كده على مذهبك يبقى ربك ما يعرفش الغيب وكان ينبغي ان يقول خدوا بالكم ده دول هيرجعوا في كلامهم تاني الآية الثالثة بتقول ايه؟ الآية الثالثة دي تنطبق علينا وعلى كل من تبع الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا ايه بقى؟ ربنا اغفر لنا احنا اصحاب ذنوب ولسنا اصحاب سابقة ربنا اغفر لنا وندعي لهم ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هم مين اخواننا الذين سبقونا بالايمان المهاجرين والانصار وخد بالك ترتيب الثلاث ايات ورا بعضهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ده منهج المؤمنين لكن اللي بيطعن فيهم في قلبه غل ناحيته اللي بيطعن فيهم ما بيحبهمش في قلبه غل وفي قلبه حقد والحقيقة اوعى تصدق انه عشان بيحب آل البيت فبيطعن فيهم اوعى تصدق القصة دي التمثيلية ديت لا اصل لها ولا اساس لان اهل البيت والصحابة كانوا يتوادون يوالي بعضهم بعضا ويحبوا بعضهم بعضا ولا يوجد دليل على خلاف هذا لكن هو حب يخلي آل البيت شماعة للطعن في الصحابة فإذا طعن في الصحابة طعن في الدين لأنك يا أخي والله والله لو طعنا في جيل الصحابة طب بالله عليك لن تثبت لك آية من القرآن طب هات لي آية من القرآن نقلت للأمة من غير طريق الصحابة احنا احنا خدنا القرآن من الرسول ولا شفنا الرسول كل اللي جه بعد الصحابة خد القرآن من مين وهم نفسهم بيعترفوا بكده لما يقولوا لك الصحابة دول لعبوا في القرآن فزودوا وغيروا يعني انتم معترفين ان الصح... القرآن ده جالنا منين من الصحابة فعشان كده بتقولوا عليهم انهم غيروا وبدلوا ونقصوا وزودوا يعني انتم بتطعنوا في القرآن يرجع يقول لك لا انا ما بطعنش في القرآن ما انت لو طعنت في القرآن انت ما تبقاش مسلم ما هو تعالى نشوف انت مسلم ولا ما انتش مسلم يعني بتتكلم هذا الكلام لو الكلام ده تقوله نصراني او يهودي هنقبله نقول هو راجل ايه مش مصدق بالقرآن اصلا مش مصدق. انما انت بتقول انا مسلم وانا الاولى بالاسلام منك هتطعن في القرآن عشان كده هم يتناقضوا يطعن في القرآن مرة مرة يقول لا لا لا ما بطعنش ده اللي طعن واحدة ماليش دعوة بيه أنا مش معاه طب أنت بتقبل القرآن؟ أه بقبل القرآن طب أمال إيه الآيات دي؟ كيف تقبل؟ وطبعا أصرح من هذا بقى لما تخش على سورة الإيه؟ الفتح وفي الفتح آي للصحابة تمدحه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك يا محمد أنا ما دخلتش في الآية دي ولا أنت ولا أي حد ده الآية دي مقصورة على جماعة من المؤمنين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يا اخوانا لو نفهم والله القرآن ما, ما, ما حدش يضحك علينا وبعدين يختم الصورة بإيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم في أوصاف أكتر من كده ويذكر لنا في الآية إن ده وصفهم فين في التوراة ووصفهم في الإنجيل أوصاف ممدوحة من قبل ما يخلق المسلمون هؤلاء من قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافهم موجودة في الإنجيل وموجودة قبل ذلك في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه عمد واحد عمل الزرعة كده صحت هم الزرعة اللي صحت في تاريخ الأمة يا أخوان هم دول الزرعة اللي صحت في تاريخ الأمة واللي مشي على منهجهم غير كده فزرع كله دغل وكله فساد والعياذ بالله المدح للصحابة وبعدين احنا لا نثبت ان جيل الصحابة كله درجة واحدة القرآن علمنا انهم درجات والسنة علمتنا انهم درجات خالد بن الوليد صحابي رضي الله عنه صحابي متى أسلم أسلم بعد الحديبية والحديبية ممكن نسميها فتح وممكن نسمي فتح مكة هو الفتح يبقى خالد بن الوليد أسلم بعد الحديبية هو وعمرو بن العاص ومجموعة من الصحابة وكان لهم بلاء في نشر دين الله خالد سيف الله المسلول خالد لأنه راجل حرب من يومه الرسول أول ما أسلم عينه على سرية عمرو بن العاص لانه رجل حرب من يومه المساله مش بالسابقه والفضل المساله هنا بايه بالقدره والكفاءه لانه رجل حربي من يومه الرسول عينه على سري عشان كده عمرو بن العاص لما الرسول عينه على ذات السلاسل افتكر ان هو احب الناس لرسول الله فقال له من أحب الناس إليك قال له أبو بكر قال له عائشة قال من الرجال قال أبوها اعرف حدودك بقى يا عم انت بقيت من الصحابة اه بس دول بينك وبينهم درجات نعرف الفضل لأهل الفضل طيب القرآن قال الكلام ده وال- والسنة قالت الكلام ده القرآن الكلام ده في سورة الحديد لا يستوي منكم الخطاب ده يا اخوانا مش لينا احنا مع ان احنا بنسمع الآية وكلمة منكم الميم بت- بتخبط فينا ان احنا يعني لان احنا لا لا كنا قبل الفتح إيه؟ ممكن نخش في اللي بعد الفتح لان اللي بعد الفتح اليوم القيامة إيه؟ ندخل فيها لكن عمرنا ما ندخل في اللي قبل الفتح ابدا دول ناس سبقونا خلاص يا اخوان لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى انت النهارده بتنفق في سبيل الله كويس سعيك مشكور بس ما تقولش انا بقيت زي الصحابه انت فين ودول فين وبعدين الرسول فسر انفق ديت فسرها تفسير يعني يخ- يقطع طمع اي انسان ليناطح هؤلاء لما خالد سب عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف احد العشره المبشرين بالجنه احد السابقين للدخول في الاسلام 13 سنه في المد- مكه وست سنين في المدينة يبقى 19 سنة يعني بينك وبينه يا خالد في الإسلام وفي الجهاد وفي الهجرة كم سنة 19 سنة عمر الرسول كله في الإسلام والجهاد 23 سنة الرسول عاش شتع- فلما يكون هو خد 19 وانت جيت تشاركه في الكام في الأربعة الباقيين اوعى تتطاول عليه مع انك انت من الصحابة وهو من الصحابة في في في في غزوة اختلف عبد الرحمن وخالد، خالد هو الرئيس هو القائد لكن عبد الرحمن وجد خالد يفعل شيء غير مناسب فأنكر عليه فخالد طبيعة القائد ازاي تنكر عليا فأغلظ له القول وعنفه ودي معنى كلمة سبوا يا اخوانا الصحابة ما كانوش يعني بي- بيشتموا ويسبوا زينا كده سبوا يعني قال له انت الزم مكانك انت لا تجاوز حدك انت كذا انت كذا انا القائد انت هنا مأمور طائع لي عبد الرحمن سكت ما قالوش انت مين انت ده انت لسه يعني خد الصحابه ما عندهمش منهجنا يا اخوان خ- سكت هو جندي في السريه وخالد ده قائد السريه انا شفته عمل حاجه مش كويسه انكرت عليه فلما ما قبلش الانكار سكت لما رجعوا للمدينة والرسول بلغوا اللي حصل قال يا خالد لا تسبوا أصحابي طب ما خالد من الصحابة لا خد بالك من الدرجات اللي احنا قلنا عليها يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه الخطاب لمين يا خالد وخالد ده ثبتت له الصحبة متأخرة وعبد الرحمن ثبتت له صحبة متقدمة فقال للمتأخر لا تسب المتقدم لو أنفقت أنت في الجهاد في سبيل الله قد جبل أحد ذهب ومين فينا يا اخوانا من ساعة الخطاب بالحديث ده يملك انه ينفق مثل جبل احد ذهبا مفيش وحد بيملك مثل جبل احد ذهبا ولو هنا بيسموها حرف امتناع يعني ما بيحصلش لكن لو فرض انك قدرت ولو فرض انك ملكت قد احد عشر مرات ده وانفقته ما بلغت انفاق المد من أحدهم المد اللي هو الحفان الحفان من مين؟ من السابقين لما تيجي تشوف أبو بكر أبو بكر كان بي... كان بينفق ح- حفان ده أبو بكر خرج من ماله مرات عديدة ده أبو بكر كان يشتري العبيد في مكة ويعتقهم لوجه الله عشان هم مسلمين ده أبو بكر هاجر وواسى النبي بماله وترك بيته لا شيء فيه ده عمر قال والله لا أسابقك أبدا وده الصحابي الوحيد اللي ثبتت صحبته بالقرآن لأن كل الكلام دي كلام عام في المهاجرين والأنصار والصحابة إنما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحب محمد إذ يقول لصاحبه لا تحزن أنت قلقان من إيه وخايف من إيه إن الله معنا أبو بكر قلقان متوتر خايف لأن ده في عملية مطاردة وأي حد لازم يبقى عنده قلق الرسول هنا ينزل السكينة بفضل الله على قلب أبي بكر وتنزل من عند الله عز وجل لكن الرسول هنا أداة, أداة التثبيت أداة التعليل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا انتهت انتهت القضية وبعض المفسرين يقولوا يقول عوتبت الأمة جميعا بما فيهم الصحابة بهذه الآية ولم يخرج إلا أبا بكر لأن الآية دي لما دل السياق عليها نزلت تحديدا كما يدل السياق في غزوة تبوك الآية دي ما نزلتش أو المناسبة ورودها في سورة التوبة في أحداث غزوة تبوك يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض الصحابة كان فيهم زي ما فينا ساعات كده الواحد يعني عايز يريح شوية احنا مريحين على طول يعني كان في بعضهم كده وكان بي يعني لأنهم بشر وانتوا قريتوا الآية سمعتوا الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا دول يعني معقول أسيب التمر لسه التمر خلاص احمر واصفر وطاب ويخش على الرطب والجو والميه ومش عارف والرسول يقول لنا يلا نخرج ونروح بلاد الشام في عز الحر ده فالبعض تلكى وربنا قال ثلاثه لان انا عايز اقول لك ان بعض الناس يقول لك انت نسيت ان سوره التوبه دي فيها حديث عن المنافقين اه فيها حديث عن المنافقين ونحن لا ندعي ان كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم واعلن الايمان به صحابي ان في جماعه اعلنوا الايمان نفاقا ودول مالكش دعوه بالمهاجرين الاولين دول ما ظهروش في اهل ال... في... في مكه ابدا لان انا هنافق ليه في مكه ده الجماعه مستضعفه وبنضربهم ويتبهدلهم انا هعمل نفسي منهم نفاقا ليه ده انا لو منهم هخاف اقول انني منهم مش كده هخاف على دي هخاف ان انا اقول منهم لحتى ابتلى زيهم لكن لما ربنا نصرهم وبدا بعض الكفار في المدينه اللي هم اصلا لسه ما اسلموش يحسوا ان الوضع اختلف بعد ما كنا سادة في هذه المدينة واهلنا بين اهلنا اهلنا كلهم رأوا مسلمين فايه الحل الحل ان انا لو فضلت مش مسلم الناس دي خلاص انا فقدتهم الناس دي ما عادش ليا سيطرة عليها اعمل ايه اعلن زيهم انني مسلم بس من ورا قلبي دي وجدت في المدينة في جماعة محدودة عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد أسر لحذيفة بأسماء أحد عشر منافقا يعني كل المنافقين كده على بعضهم والرسول ما رضيش يفضحهم قبل ما يموت يقول لهم فلان وفلان وفلان وفلان المنافق الوحيد اللي احنا عارفين اسمه تحديدا والقرآن نزل فيه آيات كثيرة هو رجل واحد ابنه كان مؤمن عبد الله بن أبي بن سلول ابنه اسمه عبد الله برضه عبد الله بن عبد كان مؤمن ولما قال في وسط المجموعة بتاعته لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وراح زيد بن أرقم بسرعة سمعه فراح قال لعمه عمه قال له أنت سمعت بيقول كده قال له أه سمعت بيقول كده قال له تعالى نقول للرسول فراحوا قالوا للرسول زيد بن أرقم ده كان شاب صغير 13 14 سنة سمع عبد الله بن أبي في مجموعة من أصحابه يقول لهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل الرسول بعت جاب عبد تعالى يا عبد الله شوفوا هنا العز بقى وشوفوا هنا الذل مين مين مين مين اللي في العز ومين اللي في الذل تعالى يا عبد الله أنت قلت هذا قال أبدا والله ما قلت يا رسول الله أنا قلت كده هتصدق الولد الكذاب ده طبعا الرسول ما كان يحب أن يثير الفتن خلاص قبل منه هذا واذهب يا زيد وعمه قاعد بقى يوبخه قعدت تقول له انت سمعت كويس انت ما هو الرسول كذبك الرسول ما رضيش يقبل كلامك يوم القرآن ينزل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اتعرف الراجل ده انه ايه الناس عرفته بقى اشتهر بقى بأحداث كتيرة اشتهر ومع ذلك الرسول كان يطمع في إسلامه يطمع في توبته ما قالوش بره بقى خلاص استوعبهم لانهم لا تأثير لهم على عز الاسلام وقوته هم دول لو كانوا هي... هيهزموا الاسلام من الداخل كان ربنا امر باخراجهم او بقتلهم لكن استوعبهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه ما هو الناس بيعدوهم عليه انهم ايه من اصحاب اذا كانت جماعه معدوده معدودة من أهل المدينة جماعة معدودة ومن بعض الأعراب اللي كانوا عايشين في البوادي ولهم عز ومش عارف ايه برضه دخلوا في الإسلام كده قال لك ما عادش بدها محمد مسيطر على جزيرة العرب رايح شمال ورايح جنوب وشرق وغرب سيطر احنا مش هنقدر نعيش إلا إذا كنا نحالفه وهو مش هيقبل منا حلف على الشرك هو ما يقبلش مننا إلا الإسلام فندخل في الإسلام وكان بعض هؤلاء يدخل في الإسلام أولا ثم يحسن إسلامه آخرا لأن الرسول كان بيتعامل معهم بسنة التأليف انتوا كنتوا طمعانين في العز بتاعكم في الأموال طب تعالوا خدوا أموال في الإسلام أكتر من اللي كنتوا بتطمعوا فيها في الكفر فكان يؤلف وسنسميهم إيه المؤلفة قلوبهم طب ليه كلمة مؤلفة قلوبهم يعني أنا عايز أغير قلبه ربنا هو خالق القلوب ومقلب القلوب فقال له يا محمد دول لهم سهم من الزكاة دول لهم سهم من الفيء دول لهم من الغنيمة تعطيهم كده خاصة بيهم ليه لانه هيتحول من بغضك لحبك هيتحول بالطريقة دي من كفره لإيه للإيمان وكثير من الناس يعني يعني بعض الناس كانت آيات ومعجزات يعني أحد أحد مسلمة الفتح لأن برضه مسلمة الفتح يدخلوا في المؤلفة اللي أسلموا يوم فتح مكة اللي هم الطلقاء برضه حسن إسلامهم بعد ذلك وأكثرهم مات في فتوح الإسلام عكرمة بن أبي جهل هذا قتل شهيدا في اليرموك وهو ابن أبي جهل ولما الرسول دخل مكة خد بعضه ومشي قال أنا مش هقعد في مكة ما بحبش الراجل ده ولا طريقة أشوفه والراجل ده سيطر خلاص أنا أعمل أخرج بقى ومشي وراح ركب البحر عشان يهاجر بره الجزيرة العربية خالص ولكن قدر الله أنه عاد ذهبت إليه امرأته وجاءت به وقالت له تعالى والق محمدا وكلمه إنه كذا وكذا فجاء فألقى الله الإسلام في قلبه وآل على نفسه يا ربي يا ربي صدقي لكي تعلم صدقي يا ربي ارزقني الشهادة الحاجة الوحيدة اللي تطمني إنني صدقت في إسلامي بعد ما كنت على الكفر ده كله إن أنت يا رب ترزقني الشهادة فرزقه الله الشهادة دي نماذج نماذج فجيل الصحابة يا اخوانا لابد ان احنا ننقيه لان الجماعة اللي بيطعنوا في الصحابة ما بيطعنوش في اكرمة بن ابي جهل ما بيطعنوش في ابو سفيان ومعاوية فقط ده هم ما بيحللهمش الا يطعنوا في ابو بكر ويطعنوا في عمر ويطعنوا في عثمان ويطعنوا في ام المؤمنين عائشة ويطعنوا في ام المؤمنين حفصة وبعدين كل الصحابة ما كانوا مع دول يبقى كل الصحابة مع دول احنا طعمنا بدول والصحابة كانوا ورا دول يبقى الصحابة كلهم ورا دول هذا كلام في غاية الفساد طب احنا كان مفروض الصحابة دول يا اخوانا كل صحابي من دول نعمل له مقام ونعمل له قبر ونعمل له مولد ونروح نحط تراب القبر على راسنا دول ناس اعظم الناس بركة لا احنا لا نغلو فيهم ودي اللي نص عليها المصنف قال نحبهم ايه لكن لا نغلو فيهم هم بشر إذا كان الرسول بشر صلى الله عليه وسلم فكيف بغير الرسول كلهم بشر نعم هم سبقوا هم نالوا الدرجات العلى ونحن نحاول أن نلحق بهم وإحنا يا أخوانا عمرنا ما نلحق بهم لكن أعظم شيء يلحقنا بهم الحب شوفوا سهل إزاي أعظم شيء يلحقنا بهم الحب الترضي عنهم عشان احنا لا نذكر احد منهم قل رضي الله عنه رضي الله عنهم القرآن اللي علمنا نقول كده ونقول هذا على سبيل الخبر والإخبار وأيضا على سبيل الدعاء مرة واحد قال يا رسول الله متى الساعة يا رسول الله متى الساعة الرسول ما كانش يحب السؤال ده أبدا والقرآن ما أعطاش إجابة للسؤال ده يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى آخر الآيات قل علمها عند ربي لكن برضه بعض الأعراب ما تعلمش ما قراش القرآن كويس فهو قاعد السؤال هف على نفوخه فعايز يسأل متى الساعة وسؤال لا يغنينا في شيء يعني احنا لو عرفنا متى الساعة هنعمل ايه في قصة مشهورة حصلت أيام المماليك أيام أيام يعني ضعف المسلمين وفساد عقيدة أكثر المسلمين إن في واحد طلع إشاعة إن القيامة يوم الأربعاء أو قال يوم الجمعة الجاية والإشاعة استهوت الناس فبدأت ناس ترددها إن القيامة إيه؟ يوم الجمعة الجاية فبدأ بعض العباد في المساجد قالوا إحنا هنقعد نعتكف في المسجد لحد ما إيه؟ ما تقوم علينا الساعة الناس اللي بيروحوا شرم الشيخ والساحل الشمالي ومش عارف قالوا خبر خمس ست ايام بس اللي فاضلين احنا نجري على الساحل الشمالي ونجري على ال- مش عارف ايه ونعيش اليومين دول وبدات الناس كله يجري على حسب هواه فعلم الساعه ما بيفيدش حد حاجه ودي حقيقه علم الساعه لن يفيد احد شيء شيئا الا اذا قدر الله له الهدايه وربنا أخفاها علينا كما أخفى علينا ساعة الموت رحمة بنا ده الواحد ساعات بيكتئب من غير حاجة أمال لو عرف إنه هيموت ولا حاجة هيحصل له إيه نسأل الله السلامة والعافية شوفوا اللي بيتحكم عليه بالإعدام ده ما بيرضوش يقولوا له على ساعة التنفيذ ما بيرضوش يقولوا له هو بالذات على ساعة التنفيذ عشان يعرف يعيش الكام يوم دول مع إنه عارف إنه هيعدم وتجد حالته مسكين يعني بيعيش في أصعب حالاته إلا إذا كان رجلا عنده قلبه مليء بالإيمان مظلوم مش عارف إيه رب العزة يثبته الناس يتفاوتون في هذا فالراجل قال يا رسول الله متى الساعة الرسول ما ردش عليه أعرض عنه واستمر في حديثه فالراجل متى الساعة ما ردش عليه فالناس اسكت اسكت الصحابة لهم أدب مع الرسول الراجل سكت بعد ما خلص الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه تماما قال أين السائل عن الساعة الرجل قال أنا يا رسول الله وما أردت إلا الخير قال وماذا أعددت لها أنت بتسأل عنها عملت لها إيه هو المطلوب أن أنت تعرف ولا المفروض أن أنت تعمل تعمل يعني احنا لو عرفنا وما عملناش استفدناش حاجة لكن لو عملنا وما عرفناش احنا عملنا ويحك وما أعددت لها الرجل ربنا ألهمه جواب مرضي للرسول ربنا ألهمه جواب مرضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أعددت لها من كبير صيام ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله أنا هتقول لي أنت سألتني سؤال خلتني إيه أنا ما عنديش حاجة أنا بحب الله وبحبك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت فقال الصحابة أهي له خاصة يا رسول الله قال لا بل لكم عما أنتم مع من أحببتم وروي الحديث برواية عديد المرء مع من أحب كان أنس بن مالك وهو صحابي أنس بن مالك خدم الرسول عشر سنين العشر سنين بتوع المدينة كلهم من ساعة الرسول ما دخل المدينة وأنس ملازمه غلام صغير بيخدمه لحد ما كبر وبقى شاب ويخرج مع الرسول في غزوات وهو بيخدمه وامه خالته قالت له اخدم الرسول فانس ابن مالك يقول والله ما فرحنا بشيء كما فرحنا بهذا يقول انس فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل عملهم نسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يحشرنا معهم بحبنا إياهم لله وفي الله وابتغاء مرضات الله إن شاء الله الحديث القادم عن مراتبهم في الفضل ومراتبهم في الخلافة ودرجات بعض الصحابة سنذكرها إن شاء الله بشيء من السرعة إن شاء الله الحكم الشرعي في شركات التأمين على الحياة والله يعني فيها كلام يا أخي شركات التأمين التجارية فيها كلام عملها فيه كلام وطبعا تفصيل الفتاوى دي موجود لمن يريد أن يقرأه حكم في تفضيل مسجد على مسجد آخر في الصلاة وهذا بالنسبة للخشوع طبعا لا بأس أنك تفضل مسجد على مسجد بما في هذا المسجد من اتباع للسنة من خشوع من حسن آه، صلاة من درس علم يعني لو في مسجد فيه درس علم مسجد تاني مفيش هفضل درس العلم أنا ما بفضلش المسجد أنا بفضل المسجد الذي فيه درس العلم إمام يحسن الخضوع والخشوع والتلاوة و... ونجد لذة ال- الخشوع يبقى هذا أولى من إمام بيكروت مش كده بل إنه لا يجوز إن أنا أصلي وراء, وراء إمام لا يحسن الصلاة سيدة متزوجة ولها أولاد تعيش في شقة وترى آه، من تقف أمامها وأحيانا يقوم بكسر بعض الحاجات في المطبخ وإذا تركت الباب مفتوح يغلق بقوة وذلك آه، يعني هي عايزة تديني إيحاء إن في جني متسلط عليها طب هو يعني عايز منك إيه يا ستي عايز منك ايه اسألي نفسك السؤال ده ولو فرضنا ان انت صادقة لان ساعات الحاجات دي كلها يا اخوانا حاجات بتبقى لها اسباب الهوى الهوى نفض الباب الباب اتقفل مش كده قطة جريت مش عارف ايه البتاع وقعت لو انت ربطت كل شيء بالعقل كده لاسباب واقعية هتجد لها اسباب واقعية مش معنى كده ان احنا بننكر الجن بس هو الجن مش فاضلنا يعني الجن ما هو الجن ملوش شغل اللي احنا ما هو الجن مكلف زينا مكلف بالإيمان والإسلام والعمل الصالح وحتى عصاة الجن لو كانوا عايز بيحاولوا يؤذونا ب- بإيحاء من الشيطان فبرضه وراهم ملذتهم وراهم كفرهم وراهم شركهم يعني يعني إياك أن تظن إن ال- إن الجن والإنس كلهم هيقفوا لك إيه؟ وحتى لو فرض هذا فإذا وقف الله معك فمن تخاف عشان كده أنا أقول لهذه السيدة ولمن حمل سؤالها اتق الله عز وجل اعتصمي بالله استعيني بالله استعيذي بالله حافظي على الصلوات في وقتها الأول قلبك يبقى على يقين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مهمة دي إذا حصل حاجة يبقى بتقدير ربك مش عشان فلان ولا علان وإذا حاول فلان وعلان وربنا ما قدرش محاولاتهم كلها إيه لا قيمة لها لا قيمة له لو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك يبقى لم يستطيع الإنس والجن أن يضروك بشيء إلا إذا كان قد كتب الله عليك أن يقع هذا الشيء ف- فنعي هذا ثم نحافظ على الصلوات نحافظ على أذكار الصلوات آه، نقرأ القرآن في البيت آه، ن- نسمع سورة البقرة أو نقرأها في البيت أذكار الصباح والمساء وأذكار التحصين والرقى هذا كله إن شاء الله مما يحمي وبغض النظر في حد مستقصدني أو ما فيش حد مستقصدني هذه كلها تعبديات يعني لما أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم لا تزال في حفظ وحرز طول اليوم لا يضرك شيء خلاص انا بقولها عشان ربنا يحفظني وبعدين ايه وتكتب لك مئة حسنة وتضع عنك مئة سيئة ولا يأتي أحد بمثل ما أتيت إلا أحد قال مثل ما قلت أو زاد عليه يبقى أنا مع الحفظ خدت الثواب يبقى أنا بعمل الكلام ده للثواب أولا وللحفظ ثانيا لأني متأكد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا رجل حلف على الزوجة بالطلاق بألا تركب سيارته وبعد مرور حوالي أكثر من سنة ستة أشهر على هذا الحلف يريد أن يرجع في كلامه إذا كان قال علي الطلاق إذا كان قال علي الطلاق ما تركب العربية الأول يتوب إلى الله من أيمان الطلاق من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ثانيا يكفر كفارة يمين ويركبها العربية أمال هو جايب العربية لمين يعني فيكفر كفارة يمين يطعم عشرة مساكين ويركبها العربية وما يحلفش بالطلاق إذا أراد أن يحلف يحلف بالله وكذلك إن كان قال لها لو ركبت تبقي طالق اللي هو تعليق الطلاق لو ركبت لو ركبت السيارة تكونين طالقا ده اسمه تعليق الطلاق والعلماء بيبحثوا فيه عن النية وأنا أعتقد إن النية واضحة هو مش عايزها تركب مش عايز يطلقها لا مش عايزها تركب بدليل إن أنت لو ما ركبتيش أنت مراتي ففي الحالة دي برضه يكفر كفارة يمين ويتوب إلى الله عز وجل ويركبها السيارة هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته